إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا في فقه البيوع وما زلنا في الربا وبيان حرمته وبيان خطره وضرره على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات وبيان عقوبته في الدنيا وفي الآخرة وعرفنا أن الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل والمراد بربا النسيئة الزيادة في الدين على رأس المال قلت هذه الزيادة أم كثرت ربا النسيئة أن يقترض أو يقرض بزيادة يعطي الألف بألف ومية بألف ومتين هذا ربا النسيئة وقد تكلمنا عنه عن خطره وضرره وعقوباته العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة وربا الفضل وهو الذي يكون في الأصناف الستة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الأصناف الستة إذا بيع جنس منها بمثله أو بنفس بجنسه وجب التماثل والتقابض في المجلس ولا تجوز الزيادة ولا يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة يعني إذا بعت ذهبا بذهب يجب أن يكون هذا الذهب متساويا في الوزن وعدد الجرامات وأن يكون التقابض في المجلس يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد إذا بعت جنيها مصريا بجنيه مصري يعني معاك مثلا ورقة أم 200 جنيه عايز تفكها يبقى أنت تبيع الورقة الواحدة ب 200 عايز تفكها بمثلها يبقى لابد أن تكون ال 200 ب 200 ويدا بيد إذا باع الفلاح والمزارع قمحا بقمح أو تمرا بتمر لابد من التماثل والتقابض في المجلس إذا بيع الجنس من هذه الستة بجنسه لابد من التماثل والتقابض في المجلس ولا تجوز زيادة ولا يجوز ولا تجوز النسيئة ولا عبرة لجودة أحدهما ورداءة الآخر فلا تقل مثلا إن هذا الذهب قديم وهشتري به ذهب جديد مش معقول الراجل هيديني الذهب الجديد بسعر الذهب القديم لازم ياخد مصنعية لا هذا خطأ تبيع الذهب القديم وبتاخد جديد وتدفع فرق ها وإن سمي مصنعية هذا خطأ الصحيح انك انت تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه وتشتري الجديد وتدفع ثمنه مزارع يعلم أن فلانا عنده قمح غلة جيدة تصلح للتقاوي والزراعة فيشتري الكيلة من هذه الجيدة بكلتين لا يجوز إنما كيلة بكيلة لكن بيع الرديء الذي لا يصلح لتقاوي الأرض واشتري الجيد الذي يصلح للتقاوي إذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النساء ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل بغض النظر عن الجودة والرداءة ولا بد من التقابض في المجلس فإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه الجنس بجنسه ذهب بذهب فضة بفضة قمح بقمح شعير بشعير جنيه مصري بجنيه مصري هذا جنس بجنسه لابد من التماثل والتقابض في المجلس إذا بيع الجنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة او جنيه مصري بريال سعودي يبقى دول جنسان جنس بيع بغير جنسه او بيع بر بشعير قمح بشعير جاز التفاضل جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس يعني إذا بعت الذهب بالفضة مش معقول هتاخد جرام ذهب بجرام فضة الذهب غالي والفضة رخيصة يبقى ممكن تاخد 20 جرام ذهب 30 جرام ده 30 جرام فضة بجرام واحد ذهب يجوز تفاضل لأن الجنسين مختلفين هذا ذهب وهذا فضة فالجنسين مختلفين لكن لابد من التقابض في المجلس لو انك هتشتري ريال سعودي بجنيه مصري جنسين مختلفين تجوز التفاضل لا ممكن تشتري الجنيه زي ما هو في السعر في السوق دلوقتي الجنيه آه، او الريال ب 140 قرش ها قد يحصل العكس ممكن الريال ينخفض والجنيه يرتفع يجوز التفاضل بس لابد من التقابض في المجلس إذا بعت آه، قمحا بشعير القمح أغلى يجوز الكيلة من القمح بثلاثة من الشعير بس لابد من التقابض في المجلس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة السابق فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر اللي هو القمح بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا فإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة احنا قلنا الأصناف الستة قسمين ذهب وفضة هذان نقدان قمح وشعير وتمر وملح هذه مطعومات فإذا آه، بيع الجنس بجنسه وجب التقابض والتماثل وإذا بيع الجنس بغير جنسه جاز التفاضل ووجب الت- ووجب التقابض طب إذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببر هشتري القمح بالفلوس هشتري القمح بالذهب أو فضة بملح هشتري الف- الملح بالفضة يبقى الجنس آه، قمح بفلوس القمح جنس والفلوس جنس والعلة مختلفة هذا طعام وهذا نقد آه، هشتري آه، ملح بفلوس هذا جنسين مختلفين حينئذ جاز التفاضل وجازت النسيئة يبقى عندنا الأصناف الستة فيها على ثلاث أقسام الجنس بجنسه يجب التماثل والتقابض في المجلس الجنس بغير جنسه وجب التقابض في المجلس وجازت وجازت الز- الزيادة والتفاضل الجنس بغير جنسه مما يخالفه في العلة فبيعوا كيف شئتم مع التقابض ومع الت- ومع النسيئة ومع الزيادة وعدمها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه اشترى طعام بفلوس إلى أجل ما دفعش فلوس وأعطى له الدرع رهنا له قال الأمير الصنعاني في سبل السلام اعلم أنه قد اتفق العلماء على جواز بيع ربوي ع- بربوي لا يشاركه في الجنس الأصناف الربوية الست اتفق العلماء على جواز بيع صنف منها بمثله من الأصناف الستة بشرط لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا يعني بالتمر مثلا الرطب معروف والتمر الرطب ط- الرطب طري والتمر يابس وناشف لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا بالتمر الجاف اليابس إلا لأهل العرايا العرايا جمع عرية والعرية الرجل ي- يكون عنده بستان نخل عنده بستان نخل فيأتي إلى بعض الأسر يقول لهم النخلة ولا النخلتين اللي في بستاني ده هم لكم يعني كلوا الرطب بتاعها كلوا الرطب بتاعها فيعطيهم نخلة والنخلتين يعني هدى صدقة وهدية وهبة لأن هم فقراء ما عندهمش نخل وعايزين ياكلوا الرطب زي ما الرجل اللي عنده آه، غنم أو بقر أو غيرها من النعم آه، يأتي لأسرة فقيرة يقول لها إيه في موسم اللبن خلوا الغنم اللي عندكم آه، كلوا لبنها كلوا لبنها أو خلوا البقرة دي عندكم كلوا لبنها في النعم اسمها منيحة في النخل اسمها عرية يبقى العرية آه، الرجل صاحب البستان يقول لراجل فقير آه، النخلة دي في بستاني النخلة دي ولا النخلتين دول لك تأكل رطبهما تأكل رطبهما يجي الفقير بقى كل يوم داخل طالع على البستان فقد يتأذى صاحب البستان من دخول الفقير عليه فحينئذ يجوز للفقير وقد تملك بالهبة تملك رطب النخلة ولا نخلتين لخدتهم يجوز أن يبيع رطبها لصاحب النخلة التي وهبها له بالتمر دي رخصة دي رخصة وإلا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر اليابس لأن الرطب طبعا هو آه، طري آه، بيوزن والتمر لما بيخف بيخف وزنه لما ييبس ويجف بيخف وزنه فلما هياخد كيلة من الرطب آه، هتبقى مقابل كلتين من التمر اليابس يبقى في تفاضل وهذا لا يجوز لكن رخصة رخص للفقراء إذا وهبهم أهل النخيل آه، عرية أو أكثر إنهم يبيعوا ط- رطب هذه النخلة لصاحب الإيه؟ لصاحبها بمثلها آه، من التمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم وهو العنب بالزبيب كيلا وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر الخرص اللي عرفنا زمان أنه إيه التقدير والتخمين يعني الرطب على النخلة فوق فأهل الخبرة يبص على النخلة يقول لك مثلا النخلة دي تجيب مثلا 20 كيلو تجيب 50 كيلو ها فيجوز لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها يعني إيه بما قد يظن أن هي هتجيب آه، تمر وعن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم يعني سئل أبو هريرة هل رخص النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا في خمسة أوسق أو أقل منها قال أبو هريرة نعم وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لما سبقت الإشارة إليه لأن الرطب إذا يبس إذا جف نقص وزنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس الرطب لما ينشف يخف وزنه قالوا نعم فقال نهى عن ذلك قال لا تبيعوا الرطب بالتمر الرطب الطري الثقيل الوزن تبيعه بتمر يابس خفيف الوزن لا لأن هيبقى فيه تفاضل وده جنس واحد ولا يصح بيع ربوي من الأصناف الستة الربوية المذكورة بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما اللي هو الذهب اللي بيبقى فيه فص من غير جنسه الخاتم الذهب آه، وفيه فص آه، فص من آه، من الحجارة الكريمة أيا كانت نوعها الفص ده جنس والذهب جنس او خاتم فضة خاتم فضة فيه فص الفضة جنس والفص اللي فيها ايه ده جنس لا يصح بيع جنس من الاجناس الربوية الستة ومعه من غير جنسه الا بعد ان يفصل الجنس المخالف الجنس المخالف يعني عند البيع او الشراء عند البيع او الشراء انا بسمع ان الجوهر- الجوهري لما بيبيع آه، ما بيحسبش الايه آه، او بيحسب الوزن كله بما فيه الفصل ولما يشتري يشيل هو الايه الفصل ويشتري الجنس الذهب او الفضه لوحده هذا لا يجوز لا في البيع ولا في الشراء لا يجوز لا البيع ولا الشراء ان تبيع جنسا من الاجناس الربويه وفيه من غير جنسه عن فضاله بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلاده آه، باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز فيها ذهب وخرز اللي هي الخرز هقول الفص قال ففصلتها ف- ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أي حتى يميز الذهب والخرز تشتري خاتم تشتري قلادة تشتري أي شيء من الذهب في حجر من الأحجار النفيسة الكريمة اللي بتبقى زينة في الذهب ما يصحش تشتريه ب- كأنه آه، ذهب بس لا لازم تفصل الخرز منه أو الحجر منه تشتري الذهب لوحده والحجر لوحده وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الفضل وهو في الأصناف الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وندخل على شيء يتصل بإخواننا المزارعين الفلاحين أهل الحراثة وأهل الزرع وأهل الفلاحة وأهل الفلاح إن شاء الله إذا احتسبوا عملهم في الأرض لوجه الله وأخلصوا دينهم لله واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته عندنا شيء اسمه المزارعة المزارعة ما هي المزارعة؟ المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها أو هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك أنا رجل عندي أرض ولا أجيد الفلاحة ولا أجيد الزرع والحرث فأعطي أرضي لرجل فلاح مزارع جيد أقول له خد الأرض يزرعها واللي ربنا يرزقنا من يرزقنا إياه منها يبقى بينه وبينك بالنص بالتلت والتلتين على حسب ما نتفق هذه المزارعة هذه المزارعة موجودة الحمد لله عند الفلاحين وهي معاملة شرعية صحيحة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع لما كان اليهود في خيبر وفتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر فقالوا يا محمد احنا أهل دراية بالزراعة وبالأرض والآن أنتم تملكتم هذه الأرض فدعونا نزرعها ولكم نصف ما يخرج منها ولا نصف مقابل الزرع فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك يبقى إذا المزارعة وهي إن مالك الأرض يعطيها لمن يزرعها على أن يكون ما يخرج منها بينهما على النصف أو الثلث والثلثين أو غير ذلك هذه معاملة شرعية صحيحة ما فيهاش أي مشكلة قال البخاري رحمه الله وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين طيب أنا حدي أرضي لواحد تاني يزرعها والرزق بيننا على ما نتفق طب المؤونة الكلفة مين اللي هيكلف على الزراعة أنا كمالك الأرض أو المزارع مين اللي يكلف الكلفة تبقى مين على مين ال- الأرض عايزة تجاوي وعايزة كماوي وعايزة تنسجي وعايزة كذا وعايزة ما عايزة طول السنة الزرع بيصرف المؤونة في المزارعة دي بقى هتبقى على مين لا بأس بأن تكون المؤونة على رب الأرض أو على العامل أو عليهما يعني انا معايا فدان بقول له يا فلان والله خد ازرع لي الفدان ده ها واللي يطلع يبقى النص بينه وبينك يقوم يقول لي بس انا والله انا فلاح بشتغل بايدي صح بس انا الزرعه عايزه فلوس عايزه مصاريف عايزه مصاريف انا ما اقدرش اصرف على الارض لوحدي تش يعني تساعدني وتشاركني في المصاريف اقول له مفيش مشكله اساعدك المصاريف بالنص عليا وعليك ويبقى الايه الزرع الناتج عليا برضه لينا والنص بين او انت تشيل التلت وانا التلتين ويبقى برضه في الناتج ليك التلت وليا تلتين لا باس ان تكون المؤونه على مالك الارض او على العامل لوحده او عليهما وطبعا ال- ال- ال- الغنم بالغرم يعني زي ما هشيل في المصاريف هاخد من الايه من الناتج فلو ان المالك والمزارع اتفقوا على ان المزارع عليه تلت المصاريف والمالك عليه تلتين في التالي هيبقى الايه المالك ياخد تلتين الزارع والمزارع ياخد التلت وهكذا قال البخاري رحمه الله وعامل عمر رضي الله عنه الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا كلام واضح اللي احنا قلناه بدي الأرض الفلاح يزرعها بقول له طيب انا لو جبت انا لو صرفت عليها يبقى انت تاخد الربع ولا اخد ثلاث ارباع يقول ماشي مفيش مشكله وقال البخاري ايضا وقال الحسن لا باس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا المالك والمزارع فما خرج فهو بينهما وراى ذلك الزهري رحمه الله هذه المزارعه ومشروعيتها وممن تكون الكلفة طيب هل هناك أشياء في المزارعة نهى عنها الشرع وحذر منها أي نعم لا تجوز المزارعة على أن هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل يعني إيه أنا عندي فدان هديه لواحد أزرعه هقول له تعال الفدان أهو بس انا ايه نقسمه الفدان بنصين انا اللي يجي من النص ده اهو ده ليا واللي يجي من النص الثاني ده لك هذا لا يجوز لان هذا في غرر وجهاله في غرر وجهاله يمكن النص بتاعك كمالك هو اللي ينتج والمزارع نصه ما ينتجش والعكس كان يكون الانتاج في النص بتاع المزارع وانت ما يحصلش يبقى في غرر وجهاله يبقى لا يجوز في المزارعه ان المالك يقول له ايه دول فدانين هم فدانين ها هتزرعهم بس انا ايه الفدان ده انا هاخد نتاجه وانت تاخد نتاج الايه الفدان اللي تحت هذا لا يجوز كما لا يجوز ان يقول صاحب الارض لي منها كذا وكذا يعني بيجي ايه مثلا آه بدي الارض لواحد يزرعها قطن اقوم انا كصاحب الارض اقول للمزارع ايه انا ان شاء الله تعالى لما نجمعوا القطن هاخد جنطرين الاول دول دول ليا انا دول جنطرين الاول ليا وبعد كده الزيادة عن جنطرين نقسموهم بينا او يقول له ايه خد الفدانين ده هم ازرعهم غلة وانا هاخد الاول اردبين ليا والزيادة بعد الاردبين نقسمه الباقي بيني وبينك هذا لا يجوز لان برضه فيه غرر وجهالة واحنا اول ما اتكلمنا في فقه البيوع عرفنا ان اصل البيوع المنهي عنها هي بيع الغرر والجهالة وضربنا له امثلة كثيرة جدا يبقى ما لا يجوز في المزارعة ان مالك الارض يكون عنده فدانين يدي الفدانين لفلاح يزرعهم وبعدين يقول له ايه الفدانين اهم نقسمهم من دلوقتي نقسمهم من دلوقتي بدل ما نزرعه وبعدين نقسمه الناتج لا من الاول هو هما فدانين الفدان ده هو لك والفدان ده ليا هذا لا يجوز ما يدريك ما ياتي هذا وما ياتي هذا او الفد... الملك يقول له هتزرع الارض قطن بس انا يوم ما تجمع القطن هاخد جنطرين الاول ليا وبعدين نقسمه الباقي هاخد اردبين غله اردبين رز وبعدين نقسمه الباقي هذا فيه غره وجهاله لما تقول له هاخد جنطرين قطن ونقسمه الباقي طب افرض الارض ما جابتش غير جنطرين يبقى الفلاح المسكين اللي طول طول السنه شجيان يروح فين ما جابتش غير اردبين رز هتاخدهم انت والمزارع فين فالغرر والجهاله هذه لا تجوز عن حنظله بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماية أنهم كانوا يكرون يعني يكرون أي يؤجرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كانوا يكرون الأرض يدي صاحب الأرض يديها المزارع يزرعها على ايه ان هو ياخد ما ينبت على الاربعاء الاربعاء ده جمع ربيع والمراد به النهر طبعا الزرع كل ما يبقى جنب المية كل ما يبقى كويس وفي بركة وكل ما يبعد عن المية ما ياخدش حقه من السقيا والري يقوم يضعف الانتاج فكان صاحب الارض يقول للمزارع ايه هتزرعها وانا هاخد الايه النبات محصول الايه الحته ديت اللي هي قريبه من الميه الحته البعيده تبقى لك انت او شيء يستثنيه زي ما قلت هاخد اردبين رز او اردبين غله او جنطرين قط فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم يعني بقى ايه دي مسألة تانية هنتكلم عن مزارعة حد الارض الفلاح يزرعها واللي ربنا يكرمنا به منه نقسمه بينا هنا بقى ايه انا عندي ايه ارض وانا بزرعش مش فلاح انا فهديها الواحد بالإيجار واحد هيجيني أول السنة يقول لي أنت عندك فدانين أرض أقول له أيوه يقول إيش رأيك تأجرهم لي بمثلا الفدان ب 2000 جنيه 5000 جنيه زي ما هو السعر ماشي دلوقتي هاخد الفدان منك ايجار ب 5000 انا هزرعه ايه مالكش دعوه آه، مش هزرعه مالكش دعوه ايه إيه اللي هيطلع ياما شويه ربنا يبارك لي ففي فرق بين الايجار وفرق بين المزارعه نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله آه، شباب عظيم ايوه نعم يا اهلا بيه مرحبا استاذنك بس حضرتك كنت بتتكلم عن ال- الذهب لما يكون الخاتم في قلبه فص ذهب اي نعم فيتبقى الفص لوحده مع الخاتم ولا الخاتم بالفصوص بتاعته لان احنا حضرتك بنستلمه من المصنع بال- بالفصوص بتاعته نعم تمام نعم.
وبنبيعه كده بفصوصه نعم تمام نعم.
وفي مصانع بتاخد الذهب ما تيجي تشتريه الادين بالفصوص بتاعته نعم فده حرام ولا حلال آه، كما سمعت إن كنت متابعنا في هذه الحلقة لا يجوز أن تبيع الذهب وفيه فص من جنس آخر لا يجوز أن تبيعه ولا يجوز أن تشتريه بل يجب فصل ال- الحجر اللي, في الف- اللي هو الفصل من الذهب يبقى ده لوحده وده لوحده وبعد ما يتم البيع والشراء تركب الحجر زي ما أنت عايز نعم يبقى بقول أيها المشاهدون آه، في فرق بين المزارعة والإجارة المزرعه ما يصح يشد الفلاح فدانين ارض يزرعهم واقول له ايه انا هاخد الاول جنطرين جوط او اردبين غله وبعدين يكسبوا الباقي لكن في الاجاره بقى هو هي- هيأجر مني الارض هيأجر فدان ب 5000 ب 4 ب 3 ب 6 بياما بشويه انا هاخد فلوسي كمالك وهسلمه الارض يبقى كانه بيأجر شقه عندي لمده معينه ها ايوه يبقى دي ما فيهاش مشكله وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة زي ما قلت وعن حنظلة أيضا قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض إيجار الأرض بالذهب والورق بالفضة فقال لا بأس به لا بأس أن الواحد يأجر أرضه بفلوس إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ذهبا كان أو فضة أو طعاما أو ثيابا أو غير ذلك سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره كما صرح الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يعني إيجار الأرض مش لازم يبقى فلوس مش لازم يعني الف- الفلاح ياخد الايه من المالك الفدان ب 5000 لا ممكن ياخد ايجار ال- الفدان ب 5 اراضيب انا هاجر منك الارض ده الفدان دوت وهديك خمس اراضيب رز خمس اراضيب غل هديك ثلاث جناطير جو- جوط يجوز هجيب لك آه، هديك هدوم ثياب لا بأس يعني الإيجار مش لازم يبقى نقدا ما يقوم ما يقوم مقام النقد مما يتملكه الناس هذه هي المزارعة والإجارة في بقى شيء معنا تفضل السلام عليكم عليكم سلامة الله آه، ربنا يبارك لنا في حضرتك وفيكم بعد اذنك دلوقتي انا كنت شاري اسهم يعني في, في شركات حلال زي ما الشيوخ قالوا يعني اللي هي بعيد عن الخمر والحاجات دي فبعت منهم جزء ال- لاتنين زمايلي في الشغل تمام نعم بعت لهم جزء قلت لهم ده الاسهم كان بسعر اليوم يعني ب 80 قرش مثلا مم.
من من من من حقي من حاجتي انا من الاسهم بتاعتي يعني نعم.
فقالوا لي خلاص خليهم في المحفظه بتاعتك واحنا هنديك حقهم نعم فجينا بعد فترة السهم طلع عمل سعر كويس يعني فقلنا لهم هنبيع النهارده فبعنا فبعت جزء من بتوعي والاسهم بتاعتهم نعم فلما جابوا لي السعر الشركه اللي انا بتعامل معاهم جابوا لي اجمالي السعر كله نعم ف- فانا حسبت لهم يعني على اقل السعر اتباع بيه السهم من الاسهم يعني اتباع النهارده مثلا بجنيه وجنيه وعشرة فانا حسبت لهم على الجنيه فهل ده جائز ولا المفروض ان انا اقسمها ازاي؟
والله بارك الله فيك وزادك الله حرصا آه، موضوع الأسهم هذا إن شاء الله نحيله على شيخنا فضيلة الدكتور علي السالوس تحاول تتصل به في فتاوى الاقتصاد الإسلامي إن شاء الله يبقى تكلمنا عن المزارعة وإجارة الأرض المزارعة الشركة أدي الواحد الف- الأرض الفلاح يزرعها شركة الكراء يأجر مني الإيه الأرض ولا ماليش دعوة هيزرع إيه في حدث بقى اسمها المساقاه المساقاه إيش هي المساقاه المساقات هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره أي نعم في اتصال أي نعم السلام عليكم عليكم ساعة الله ممكن والله اسال سؤال تفضل شرف جزاك إيه، حضرتك انا بتاجر في الذهب والفضه نعم
فبوزع الذهب على المحلات وكده ينفع اوزع الذهب او الفضه باجل لا الذهب والفضة لا يبايع لا يباعان بالأجل إنما لابد من خذ وهات يدا بيد المساقاة هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه يبقى الأول إيه أنا كنت ب- بزارع بدي الأرض الفلاح يزرعها أرض بيزرعها المساقاة بقى إيه مش أرض لا أنا عندي بستان بستان عنب بستان فيه أشجار كثيرة فأنا بديله بقى إيه يقوم على تعهد هذه الأش... هذه هذا هذا الشجر و... أو هذه الأشجار بقول له إيه البستان ده هو شايف الشجرة أهو عندنا مثلا كم فدان عنب هم عندنا نخيل عندنا آه، برتقال موالح ها فهو بيقوم على مصلحة الشجر نفسه دي اسمها المساقاة دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه وهذه المساقاة مشروعة ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع من ثمر من شجر والزرع الأرض وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواني النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا طبعا الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في الإيثار بما لم يعرف في التاريخ قبلهم ولا بعدهم مثله وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون المهاجرون لما هاجروا من مكة إلى المدينة أحسن أهل المدينة استقبالهم غاية الإحسان وأكرموهم غاية الكرم بيقولوا يا رسول الله ال- البستان بتاعنا البساتين بتاعتنا النخل بتاعنا اقسموا بيننا وبين إخواننا المهاجرين انا عندي مثلا نخلتين اخويا المهاجر ياخد نخله وانا اخد نخله فالمهاجرين قالوا لا ما بارك الله لكم في مالكم ازاي ناخدوا اموالكم فقال طب خلاص ما دام مش عايزين تاخدوها إيه إيه اشتغلوا فيه تعاهدوها شوفوا ال- النخل عايز ايه والشجر عايز ايه اسقوها ورعوها ويبقى الثمره ايه بيننا فقالوا سمعنا واطعنا يبقى كان المهاجر كان الانصار كرماء وكان المهاجرون أعفاء أعفاء خلي بالك يعني أنت لما تلاقي واحد بيكرمك ويتفضل عليك المفروض تكون أنت إيه عفيف عفيف النفس عزيز النفس يعني مش يعطيك ت- يقول له جزاك الله خير وتاخد مشي لا المفروض المسلم دايما يكون عفيف نزيه ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس شوف شوف كرم الأنصار خدوا اقسموا النخل بيننا وبعضنا قالوا لا ناخد كده مجانا كده لا لا بارك الله لكم خ- خلوا آه، النخل لكم فالانصار عايزين يكرموهم يعملوا ايه ما دمتوا انتوا كده عندكم عفه جامده كده ومش عايزين تاخدوا بدون مقابل طيب اشتغلوا في النخل وبنكسبوا بينكم قالوا ايه سمعنا واطعنا معنا اتصال اخر
السلام عليكم عليكم ساعه الله ازي حضرتك يا شيخ الله يبارك فيك جزاكم الله كل خير واياكم الله يعز حضرتك آمين.
كنت عايزه استاذن حضرتك في سؤال يعني وفي اتفضلي.
كده شويه لبس معايا اتفضل كنت مثلا في واحده اختي ساعدت زوجها في الزواج وبنوا مثلا شقه في بيت اهل زوجه اهل زوجها يعني وحطت فلوس معاه هي كزوجه يعني نعم وبعد كده مشيوا كان لمشاكل ما مشيوا طردوهم يعتبر من الشقه من, فهل هي من, تاخد من الذي طردهم آه، ابوه ومرات ابوه اي طردوا أر- الابن بزوجه اه الابن بزوجته كويس فهي مثلا لو استردت منه مثلا هل هي ليها حق تاخد منه المال اللي اديته له دوت ولو اخدت منه تاخد بوقته ولا يعني عايزه آه، افاده حضرتك في الموضوع دوت عشان هي تشوف هل طيب، هترتكب يا- اسم بارك ولا من الله حقها فيك أب- ابلغيها ابلغيها ان زوجها طرد من بيته طرد من بيته فهو الان لا مأوى له ولا مسكن ولا حول له ولا قوة فاما إيه- اما تيجي الان تقول له طب انا عايزة فلوسي وهو ما عندوش يسدها هذا ليس من حسن العشرة هي مش هتقول له عايزه فلوس أي- أي.
بس هي حاسه كمان ان معلش، يعني تصبر.
اتغدر بيها شويه معلش مع- ما هو كمان ايه غرر به هو طرد معاها أهو.
مش مش هو طردها ده طب هو ان طرد.
ربنا ييسر وهو فهي اداهم لها عن تصبر.
طيب خاطر ت- تصبر تصبر آه، على ان هو زوجها اداهم لها عن طيب خاطر بعد كده نعم.
هل ان هو اداهم لها عن طيب خاطر ايه يحق لها ان لو هو ربنا وسع عليه ان شاء الله ايوه ايوه وكرمه هو ده اللي انا عايز اقوله هو ان آه.
شاء الله ربنا يوسع عليه ويغنيه من فضله ويبني لها عماره بدل الشقه ما هي ما إن شاء الله.
بتقولوش بس هي بتقول لي اسال في النقطه ديت هل انا هيبقى عليا اسم لو قلت له ولا آه، اسيبها عند لا- ربنا لا- احسن لا, لا طبعا لا شك ان ما عندكم ينفد وما عند الله باق امين يا رب أي نعم، العالمين نعم.
جزاك الله خير بارك الله لك عايزين بقى آه، نتكلم عن حاجة برضو اسمها بقى إحياء الموات اللي هي بمعنى المعاصر استصلاح الأراضي استصلاح الأراضي آه، وعايزين آه، أبنائنا الشباب يعني آه، زي ما قلنا في حلقات سابقة قبل كده آه، عايزينهم ي- ي- يتخلصوا من ربقة آه، الوظيفة من ربقة الوظيفة والحرص على المكتب والأعمال الإدارية احنا عايزين ننتج احنا عايزين ننتج البلد بحاجة إلى يد منتجة فعايزين الشباب يسمعوا الكلام ده كده ويشوفوا علشان يسعوا في الأرض لإصلاحها وعمارتها هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها آه، استصلاح الأراضي يسمى في الفقه وفي الشريعة إحياء الموات إيه هو الموات؟ الموات الأرض التي لم تعمر الأرض الميتة ما فيهاش عمارة شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة أرض موات ما فيهاش حياة ما فيهاش موات ما فيهاش سكان يبقى دي أرض ميتة إحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم أو تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه الآن الدولة مشكورة بتشجع الشباب الخريجين بتعطيه بدل ال- الوظيفة أرض يقول له خد استصلح خمس فدانين عشر فدانين خد اشتغل الآن ممكن الدولة تبيع مثلا في الأراضي الصحراوية الأرض رخيصة شوية تشجيعا للشباب على العمل يجب على الشباب أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يستصلحوا هذه الأراضي وأن يحيوا هذه هذا المواد وأن يعمروا الكون وأن ينتجوا آه، فقد دعا الإسلام إلى استصلاح الأراضي وعمارتها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر في خلافته وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له فأرجو من أبنائنا الشباب أن يجدوا ويجتهدوا في العمل والإنتاج ويحرصوا على عمارة الكون استجابة لله سبحانه وتعالى تفضل السلام عليكم عليكم ساعة الله لو سمحت الله يا شيخ تفضل بعد اذنك عندي 10 فدادين موز نعم مزرعه ب- ب- بالموز نعم فكنت جيت بعتهم ل- لواحد قريبي خدت منه 70000 جنيه علشان ياخدهم هو بالسعر اللي ماشي ساعة ال- ساعة الجامعة يعني مم.
وأريحه 50 جنيه أو 100 جنيه عن السوق اللي ماشي والسعر اللي ماشي في السوق مم.
ما لا مؤاخذة. فال فجينا اختلفنا مع بعض عشان الزرع ما كانش كويس نعم انا بريحه أنا- انا بريحه 100 جنيه عن عن السوق مم.
وهو عايز يريح الزرع اكتر من كده نعم يعني لنا نفسنا يبقى في مشكله ما بيننا وبين بعض وممكن نزعل مع بعض هو قريبي وجوز بنت اختي انا مم.
عشان ما يحصلش مشكله وهو زرع مش عاجبه هو هو- والسعر اللي انا بقول له بريحك 100 جنيه عن السوق فعلا او 200 جنيه عن السوق هو عايز يريحه 500 جنيه مم.
فحصل مشكله فقلنا له انا في شركه معايا فقلنا له خلاص احنا هنبيع احنا الزرع على دينا احنا مم.
وهنديك ع- وهنديك على الطن الموز 200 جنيه نعم.
بعنا بعنا الزرع بكتير بشويه هنديك على الطن الموز 200 جنيه مم.
فاحنا مش عارفين ديت حلال ولا حرام او فعل وفضلت الفلوس بتاعته معانا لحد اخر السنه هو المفروض يستردها دي من ضمنه انت متى متى اخذت الفلوس خدتها في شهر 6 السنه اللي فاتت او في شهر 7 على انك انت تبيع له آه، محصولك السنه دي على اسم على ان هو هياخد الزرع هياخد الزرع بتاع السنه دي ايوه ايوه وبناقص 100 جنيه عن السوق طيب شوف او بارك 200 الله او 200 جنيه شوف بارك الله فيك هذا من الاخطاء الشائعه عند الناس ان آه.
ياخد فلوس على الزرعه ويقول لك بسعر يومها هذا أيوة.
خطأ إن آه.
أحببت أن آه، تقطع مكالمتك السؤال سمعته وتستمع أنت الجواب إن شاء الله تعالى جزاك الله كل خير بارك الله فيك الله يخليك.
آه، آه، في يا إخوان في حاجة اسمها السلم السلم هتيجي إن شاء الله وهنتكلم عنها السلم ده إيه أنا بقول لواحد أنا عايز منك آه، 100 طن موز 100 طن موز أشتري أستلمها في شهر 6 أستلمها في شهر 7 وإذا كان الموز أصناف أحدد الصنف اللي أنا عايزه بحيث ترتفع الجهالة ويرتفع الغرر يبقى أنا عايز 100 طن موز أستلمها في شهر 6 والصنف والبذرة وكل شيء اللي هي تحقق يعني تجعل الشيء موصوفا بالذمة كأنه مرئي وأجي دافع وهاخد منك الطن أو الكيلو بوزن كذا أو بسعر كذا بنحدد السعر في يوم ما نقبل الثمن اتفقنا أنا عايز منك 100 طن الكيلو ب 2 جنيه 100 طن الكيلو ب 2 جنيه وهستلمهم في شهر كذا ال 100 طن الكيلو ب 2 جنيه يدوه كام؟ يدوه كذا اتفضل مبلغك اهو يبقى انا بسلمته الفلوس واتفقت معاه ان انا ليا عنده 100 طن موز هستلمها في شهر 6 وخلاص انتهينا بقى لكن آه خد الفلوس ويوم ما تورد لي الموز آه نتفق على السعر هذا غرر وجهاله لا يجوز هذا غرر وجهاله لا يجوز فأرى والله تعالى أعلم في ها- مسألتك هذه أن ترد على صاحب المال ماله لأن أصلا البيع أصلا ما كانش صحيح شرعا وتتفقوا وتحرصوا على إصلاح ذات بينكم كما أمر الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ندخل في الإجارة الإجارة وهي معروفة والناس كلها بتأجر العقارات الشقق والأراضي والسيارات الإجارة الإجارة في اللغة معناها الإثابة الإثابة من الثواب يقال آجرته إذا أثبته آجرته إذا أثبته وأما الإجارة في الاصطلاح فهي تمليك منفعة رقبة بعوض تمليك منفعة رقبة بعوض زي ما قلنا في المزرعة مثلا أنا هأجر لك الفدان ده أهو ب 5000 يبقى أنا إيه خدت ال 5000 ومكنتك من الانتفاع بالفدان لمدة سنة لمدة أقل حسب ما نتفق في الشقة أنا أملك شقة أنت بتأجرها مني باخد ثمنها ومكنك من الانتفاع بها لمدة معلومة يبقى الاست... ال- الإجارة في الاصطلاح تمليك منفعة رقبة بعوض وهي مشروعة بالكتاب والسنة الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى آه، في المطلقات من النساء فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يعني رجل طلق امرأته وهي حامل أو مرضع آه، انتهت الآن هي كزوجتي وبترضع لي ابني طلقت انتهت الزوجية بينا طب ابن عايز يرضع إذا هي توافق المطلقة توافق ترضع ابنها لزوجها الذي طلقها تأخذ أجرة الرضاعة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن اختلفوا وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى وبرضه تأخذ إيه أجرتها وفي سورة القصص في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الرجل الصالح من بلاد مدين قالت إحداهما إحدى البنتين يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وفي سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليه السلام فانطلقا حتى إذا أتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يعني الخضر قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا يبقى الإجارة مشروعة بالكتاب وأيضا الإجارة مشروعة بالسنة فعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة استأجرا استأجرا رجلا يدلهم الطريق هاديا خريتا يعني الخريت هو الماهر بالهداية يعني رجل عنده خبرة بالطرق آه، من مكة إلى مدينة كويسة طيب يبقى إذا الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة ما يجوز إجارته وما لا يجوز إجارته إيه اللي ينفع أجره وإيه اللي ما ينفعش أجره أما ما يجوز إجارته فكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي زي ما قلت ال- الفدان ده هأجره بخمس آلاف في السنة الفدان ال- المستأجر هياخده ويزرعه وفي آخر السنة يطلع ويسيب لي الفدان زي ما هو عندي شقة هأجرها عندي بيت هأجره ها يبقى ايه كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني هستأجر الشقة هقعد فيها سنة سنتين شهرين ثلاثة ست شهور وهطلع هسيب الشقة زي ما هي هأجر الأرض هسيبها بعد مدة الإيجار زي ما هي كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يكن هناك مانع شرعي إن هذا لا يجوز أن يؤجر ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة وكذلك مدة الاستئجار ودي طبعا مسألة آه، بترجعنا بقى إلى إيه مسألة الإيجار ال- ال- النظام الإيجار القديم ونظام الإيجار الجديد والكلام ده كله لما كان زمان إيه ال- ال- عقد الإيجار مفتوح مدى الحياة هذا خطأ يشترط في الإجارة أن تكون العين المؤجرة معلوم الشقة تعالى اتفرج عليه الشقة اهي اتفرج عليه أدي البيت اللي هأجره لك اتفرج عليه والأجرة معلومة هسكنك في الشقة دهيت بألف جنيه في الشهر هتاخد البيت ده بألف جنيه هتاخد الفدان دوت بخمس آلاف جنيه في الشهر ومدة الإجارة معلومة هأجرك الفدان ده سنة هأجر لك الشقة سنة ها وهذا فيه كلام كثير وهو من الأمور الهامة وقد انتهى وقت البرنامج فإلى مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء